أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السادسة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا الدولة الطولونية ثم الإخشيدية وتحدثنا عن ضعف فلسطين في ذلك الوقت عسكريا ودعويا أو دينيا لاهتمام الطولونيين والإخشيديين بشكل أكبر بالمركز والثقل في داخل الفسطاط العاصمة في مصر وطبعا ده هيؤدي بعد كده لتوابع هنشوف أثرها في الحلقة دي إن شاء الله واتكلمنا برضه في نفس الوقت في الحلقة اللي فاتت على السيطرة البويهية الشيعية على منطقة بغداد والعراق وما حولها وطبعا دولت جايين من منطقة فارس اللي هي منطقة إيران دلوقتي وكلهم كانوا بيدينوا بالمذهب الاثنى عشري من الشيعية اللي هو مذهب إيران إلى الآن وانتشروا في العالم الإسلامي في شرقه بالأخص وطبعا سيطروا على منطقة العراق بكاملها وقلنا ان كانت في مشكله تانية ان العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري كله يعني من سنه 300 ل 400 100 سنه تقريبا واكثر من كده زي ما هنشوف كان تحت سيطره شيعيه خالصه قلنا ان منطقه العراق وما حولها ومنطقه ايران وكل ده كان تبع البويهيين منطقة شرق العالم الإسلامي الأبعد اللي هي منطقة كازاخستان وأوزبكستان كانت تحت حكم السامانيين ودول برضو شيعة اثنا عشرية ومنطقة موصل والشام شمال الشام كانت تحت الحمدانيين ودولت برضو كانوا شيعة اثنا عشرية ومنطقة اليمن كانت تحت بني زياد وبني الرس ودولت شيعة زيدية وهم أقرب الشيعة إلى السنة ومنطقة الجزيرة العربية كانت تحت طائفة من أخبث الطوائف في التاريخ وهي طائفة القرامطة وهم أيضا خرجوا من الشيعة لكنهم يعني وصلوا إلى درجة من الكفر لم ينكرها أحد من علماء المسلمين أنهم من الكفار الذين تركوا الدين بالكلية وتكلمنا عن فظائعهم في البيت الحرام وفي الجزيرة العربية بصفة عامة والهم الكبير الذي أصاب الأمة الإسلامية كان الدولة العبيدية اللي هي معروفة بالدولة الفاطمية ودي اتنشأت في المغرب سنة 296 من الهجرة الدولة ديت كان لها أثار ضخمة جدا عشان كده حبينا نفرد ليها الكلام النهاردة بنقول إن الدولة ديت ظهرت وفي أول ظهورها في المغرب ادعت النسب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الادعاء في غالب أقوال العلماء ادعاء باطل ليس له أصل بل ينتسبون إلى ميمون القداح وهو يهودي يعني الجد الرابع لعبيد الله الفاطمي كما يسمي نفسه عبيد الله هذا جد الرابع يهودي يعني ليس أصلا لا أقول عربيا ولا قرشيا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كان أصلا يهوديا إنسان يهودي دعا الإسلام وأولاده بعد ذلك جاءوا على طريقته وحاولوا الطعن في الدولة الإسلامية بقدر ما يستطيعون الدولة دي قامت في سنة 296 وكان همها الأكبر ضرب السنة في كل مكان يصلون إليه ومن أوائل السنة الذين حاربوهم كانت الدولة الإسلامية في الأندلس وكانت تحت قيادة عبد الرحمن الناصر الأموي رحمه الله وهو من أعظم القادة الإسلاميين في تاريخ الإسلام كله الدولة العبيدية الفاطمية في في المغرب حملت حروب كثيرة على عبد الرحمن الناصر بل وتعاونت مع الصليبيين في شمال الأندلس لضرب عبد الرحمن الناصر أكثروا من البدع والمنكرات وسب الصحابة طبعا بل وأحيانا كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق بغداد كما كان يفعل ابن عبيد الله الذي تولى الخلافة من بعده أو الإمارة من بعده وكان يقول العان الغار وما حوى الغار حوى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول العان الغار وما حوى العان عائشة وبعلها عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا في الأسواق ليس أمرا يعني خافيا على الناس وطبعا كانوا شديدي الموالاة لليهود وللنصارى وكانوا بيتبنوا المنهج الإسماعيلي من الشيعية الشيعة الاثنى عشرية يقولوا بإمامة موسى القاظم ابن جعفر الصادق ويعطون إمامة موسى القاظم الإمامة السابعة انتوا عارفين 22 12 امام ورا بعض بدأ من سيدنا علي بن ابي طالب ومرورا بعامه الائمه عندهم من الحسن الحسين زين العابدين الى اخر القائمه. الامام السابع عندهم هو موسى القاظم، اما هؤلاء فينكرون إمامة موسى الكاظم ويعطونها لإسماعيل ابن جعفر الصادق ولذلك يسمون بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق وهم عملوا تحريف كبير أصلا من الشيعية المحرفة يعني الشيعية نفسها محرفة عن الدين الصحيح هم حرفوا في الشيعية وبدأوا يطلقوا بعض البدع والمنكرات الغليظة لدرجة برضو أن كتير جدا من علماء الإسلام بيخرجوا الإسماعيلية من دائرة الإسلام إطلاقا اللي هو بيسموا نفسهم الدولة الفاطمية وحاولوا محاولات متكررة لاحتلال مصر منذ أن نشأت الدولة العبيدية في المغرب زي ما قلنا 296 من ساعتها محاولات متكررة لاحتلال مصر واحتلال منطقة الشمال الإفريقي بكاملها فشلت المحاولات في عهد الدولة الطولونية وعهد الدولة الإخشيدية لكن في سنة 359 من الهجرة نجحت محاولات العبيديين أو الفاطميين في احتلال مصر ودخلها القائد بتاعهم جوهر الصقلي وكان ده في زمن المعز لدين الله اللي هو الأمير الفاطمي طبعا كانوا بيسموا نفسهم خلفاء وهم ليسوا خلفاء وليسوا اصلا من المسلمين فادعى يعني الخلافه واحتل مصر سنه 359 وانا بقول ده احتلال ما بقولش ان هو انتقال طبيعي زي ما قلنا قبل كده في عهد الدوله الطولونيه والاخشيديه دي كانت دول اسلاميه واضحه كان لها اثار اسلاميه واضحه لكن ده كان احتلال اجرامي حقيقه واول ما دخلوا مصر يعني ارتكبوا الموبقات الشديده جدا مع علماء السنه وذبحوا العدد الكبير منهم وانشاوا الجامع الازهر لنشر المذهب الشيعي الاسماعيلي يعني شوف بدايه انشاء المسجد الازهر او الجامع الازهر كانت بنوايا خبيثه جدا وكان تحطيم للمذاهب السنيه المالكيه والحنفيه والحنبليه والشافعيه وإقامة المذهب الإسماعيلي وحتى مش الاثنى عشري الإسماعيلي في مصر وطبعا عم ده على كل شعب مصر بالإكراه وكانت كارثة كبيرة جدا أحاطت بالأمة الإسلامية إحنا طبعا للأسف الشديد ما نعرفش التاريخ ده وبندرس تاريخ الفاطميين على أن هم من ناس مسلمين حكموا مصر فترة من الزمن اللي بيخلينا يعني إلى حد ما أو إلى حد كبير ننبهر بتاريخ الفاطميين ونذكرهم على أنهم من المسلمين الإنشاءات والمعمار والاهتمامات التي قاموا بها في هذا المجال في مصر والبلاد التي وقعت تحت احتلالهم وطبعا من اشهرها المسجد الازهر جامع الازهر هو من اشهر المساجد في الدنيا هو انشاء عبيدي او فاطمي وقلنا السبب بتاعه وانشاء القاهره يعني جوهر الصقلي اول ما دخل مصر انشا مدينه القاهره وطبعا عشان كده بتتعرف بقاهرة المعز المعز اللي هو معز لدين الله فاطمي اللي هو الأمير الفاطمي التي الذي أنشأ أو أنشأت في عهده مدينة القاهرة وسبحان الله تزامن مع إنشاء القاهرة ومع احتلال مصر سقوط الدولة العبيدية في المغرب يعني الدولة اللي خرجوا منها أصلا سقطوا فيها وبالتالي أصبحت مصر هي عمق الدولة العبيدية وهي مركز ثقة للدولة العبيدية وأصبحت القاهرة هي عاصمة الدولة العبيدية وبذلك حصل نوع من الإنعاش لهذه المدينة في وسط العالم الإسلامي فطبعا الجيش العبيدي ما كانش من المصريين الجيش العبيدي كان كله من المغاربة أو من السودانيين كانوا بيجيبوهم من من السودان ومن أفريقيا بصفة عامة وبيربوهم على عقائد الإسماعيلية والشعب المصري بصفة عامة رفض هذه العقائد المنحرفة وهدأ التوجه الكبير للعن الصحابة والطعن فيهم والخروج عن المنهج بكل أنواع الخروج المعروفة وبالتالي ظل الشعب سنيا في حكم الدولة الإسماعيلية والكلام ده قعد في مصر فترة رهيبة جدا قعد 200 سنة في مصر يعني الاحتلال العبيدي للدولة المصرية قعد 200 سنة بمجرد ما دخل العبيديين إلى مصر بدأوا يفكروا في الأملاك التي كانت للدولة الإخشيدية التي سقطت على أيديهم وطبعا أول شيء فكروا فيه أرض الشام وأول أرض الشام فلسطين وبالتالي توجهت الجيوش العبيدية مباشرة من مصر إلى فلسطين وفي نفس السنة اللي سقطت فيها مصر سقطت فيها فلسطين اللي هي سنة 359 من الهجرة والكلام ده بيوافق سنة 969 من الميلاد وبدأ الاحتلال العبيدي لفلسطين ودخلت فلسطين فترة مظلمة جدا جدا من تاريخها وللأسف الشديد ظلام هيسلم لظلام هيسلم لظلام هنقعد في الفترة المظلمة ديت أكتر من 300 سنة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت فترة العبيديين في فلسطين استمرت حوالي 104 سنة متصلة وبعد كده دخلوا تاني فترة زي ما هنتكلم إن شاء الله في التاريخ لكن أنا عايزك تتخيل 100 سنة من التفريغ الكامل لكل طاقات البلد العلمية والدعوية والدينية قتل كل علماء السنه تفريغ البلد من كل الطاقات الجهاديه والطاقات الدعويه طبعا ده اثر تاثير سلبي رهيب على ارض فلسطين وكذلك على ارض مصر اللي هي تعتبر الامتداد الطبيعي لارض فلسطين انا عايز الفت النظر لحاجه مهمه جدا ومعلومه تهمنا دلوقتي في زماننا وتهمنا على طول ان زي ما انتم شايفين كل ما نيجي نتكلم على مصر نتكلم على فلسطين الرباط المنطقي والطبيعي جدا والامتداد الطبيعي لارض فلسطين هي ارض مصر والارض مصر هي ارض فلسطين شفنا الدوله الامويه خدت الاثنين مع بعض الدوله العباسيه الاثنين مع بعض الدوله الطولونيه الاثنين مع بعض الدوله الاخشيديه الاثنين مع بعض لما جه العبيديين احتلوا الاثنين مع بعض ولما يجي الصليبيين بعد كده هيفكروا في احتلال فلسطين ويفكروا في احتلال مصر والحروب الصليبيه كلها كانت على فلسطين وعلى مصر الامتداد ده امتداد طبيعي جدا مش بس تاريخي مش بس جغرافي لا امتداد عقائدي وامتداد ديني وامتداد اجتماعي وليه جذور كتيره جدا ولازم شعوب مصر وفلسطين يفهموا هذا الرابط القوي اللي لما بيحصل بينه وبين بعضه وحده وطبعا مع الشام بصفه عامه بيحصل نصر وتمكين للمسلمين ولما بيحصل العكس بيحصل اللي شفناه في عهد الدولة العبيدية واللي هنشوفه بعد كده مع الصليبيين ايه اللي هيحصل بعد كده في عهد الدولة العبيدية ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على الاحتلال العبيدي للدولة المصرية وبعد كده لفلسطين وقلنا الاحتلال العبيدي ده هو الذي ينتسب زورا وبهتانا إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتسبون إلى يهودي كما ذكرنا وكل أفعالهم بعد كده تثبت أنهم فعلا أقرب إلى اليهود منهم إلى المسلمين وشفنا الاحتلال ازاي وصل الى فلسطين في نفس السنه اللي سقطت فيها مصر واتكلمنا عن الامتداد الطبيعي لفلسطين مع شعب مصر وطبعا ده امتداد زي ما قلنا جغرافي وتاريخي وديني وعقائدي واجتماعي وعلى اكثر من محور ووسيله. العبيديين الحقيقه كانوا بيهتموا بالمظاهر جدا، طبعا الباطن كما تعلمون خاويا تماما، لكن كانوا بيهتموا بالمظاهر جدا عشان كده اكثروا جدا من انشاء المساجد في العالم الاسلامي واثرهم الى الان باقيه جامع الازهر زي ما قلنا، مسجد المعز، مساجد الفاطميه كتيره جدا جدا وده اللي بيخلي مكانه الفاطميين كبيره عند علماء التاريخ دون النظر الى عقائدهم او الى وسائلهم القبيحه في نشر معتقدهم الفاسد. بيبصوا للآثار اللي تركوها مسجد وقبها وعظمة وكذا فلا يلتفتون إلى فسادهم الذي كانوا عليه من أشهر الأمثلة على فسادهم احتلالهم لمدينة عسقلان في فلسطين وكان في مشهد في عسقلان به كما يقولون رأس الحسين الحسين بن علي رضي الله عنهما عندما استشهد قطعت رأسه كما تعلمون وقالوا أن الرأس انتقلت من كربلاء إلى دمشق ومن دمشق إلى عسقلان وأقيم مشهد حول هذه الرأس في عسقلان فالعبيديين لكي يرفعوا من قدرهم وقيمتهم عند المسلمين بصفة عامة أخذوا هذه الرأس كما يقولون من عسقلان وانتقلوا بها إلى مصر وعملوا مسجد على هذه الرأس اللي هو معروف بالآن بمسجد الحسين في مصر بالقرب من خان الخليل واقع الامر يا اخواني انا هقول كلام لعله مفاجاه لناس كتيره جدا جدا ان راس الحسين لا كانت في عسقلان ولا جت لمصر ولا اي حاجه هذه المساجد كلها منشاه على وهميات ليس لها اي نوع من الحقيقه رأس الحسين لم تنتقل أصلا من كربلاء إلى دمشق وكل الروايات التي ذكرت أنها أرسلت إلى يزيد بن معاوية في دمشق هذه روايات كاذبة وموضوعة وليس لها أي جانب من الصحة بل دفنت معه في كربلاء حيث قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه وكل هذه إشاعات زورت على تاريخ الدولة الأموية وبعد كده زي ما شفنا كان لها أثار سلبية كثيرة جدا على الأمة الإسلامية في تزوير التاريخ لكن الشاهد أن عسقلان ما كانش فيها رأس وبالتالي مسجد الحسين اللي الناس دلوقتي تشد الرحال اليه من كل مكان وترتكب عنده البدع والمنكرات الكثيره، انا بقول ان كل هذه البدع والمنكرات ملهاش اي معنى، هذه كلها موروثه من ايام الدوله العبيديه الفاسده التي حكمت مصر واكثرت جدا من البدع والمنكرات ومنها الموالد والاعياد الصوفيه المشهوره اللي موجوده عند اكثر من مسجد من مساجد مصر الكبيره والمشهوره وكذلك في معظم بلاد العالم الاسلامي اللي دخلها الاحتلال العبيدي وبقول ان ان حتى لو الراس موجوده في مسجد الحسين فلا تجوز كل هذه الاعمال فما بالكم بالوهم الكبير الذي يعيشه من يشد الرحال الى هذه الاماكن على ان فيها راس الحسين بن علي رضي الله عنهما وليس بها شيء ده طبعا طرف من اعمال الدوله العبيديه الخبيثه في سنة آه، 386 من الهجرة وده يوافق سنة 996 من الميلاد حصل آه، أمر آه، مفزع في الدولة العبيدية الفاطمية كما يسمونها ظهر الحاكم بأمر الله والحاكم بأمر الله شخصية من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي ومن أفسد الشخصيات في التاريخ الإنساني بصفة عامة يعني يقارن بالمفسدين في الأرض من كل الملل وال- والنحل فعلا وهذا الرجل يعرف في التاريخ بالمجنون يعني صفته لما يجي يتكلم عنه المؤرخون يتكلمون عنه كالمجنون وهو ليس مسلما بالقطع يعني هو وإن كان من حكام الدولة العبيدية التي تدعي الإسلام وتبني المساجد وفي مسجد الحاكم بأمر الله إلا أنه بالقطع ليس مسلما هذا الرجل تولى الحكم وعنده كم سنة؟ عنده 11 سنة 11 سنة فقط بعد ما تولى الحكم تحت رعاية آه، الأوصياء عليه 3-4 سنوات بدأ يدير الأحكام بنفسه وبدأ يض- يصدر أحكام هي أقرب إلى الجنون منها إلى العقل وأحكام عامة في أمور كثيرة وكان يحل كثيرا الحرام ويحرم كثيرا الحلال ومن أشهر مثلا آه، أعماله أنه أمر بسب الصحابة علنا وأن يكتب هذا السب على أبواب المساجد يعني كل أبواب المساجد في مصر وفلسطين وبقية الشام اللي دخلت تحت سيطرة الدولة العبيدية كان يكتب عليها آه، آه، سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان يكتب في الشوارع في معظم الشوارع الرئيسية في القاهرة وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي تحت سيطرة الدولة العبيدية يكتب سب الصحابة حرم آه، حاجات غريبة جدا حرم بيع الرطب مثلا التمر الرطب ممنوع انه يتباع حرام يعني قال ان هذا امر حرام حرام اكل السمك الذي ليس له قشر حرام اكل ملوخيه فمنع اكل الملوخيه على الناس يعني العمل بالليل والنوم بالنهار يعني وفرض هذا على ديوان الدوله ان العمل كله يكون ليلا والنهار كله نوم آه، قلب ايات الله عز وجل في في الكون آه، لما حصل عليه بعض الثورات في داخل القاهره امر بايه؟ خرج بره القاهره وامر باحراق القاهره بكاملها فأحرق المدينة بكاملها وبعد كده أرسل أحد الخدام بتوعه وقال له شوف لي الأخبار إيه والناس أخبار إيه حرق البلد بسكانها فشوف لي الأخبار إيه فقال بعد ما راح ورجع طبعا لقاها انتهت المدينة بكاملها ورجع أنشأها بعد كده فانتهت المدينة بكاملها فقال له لقد يعني فعل بها ما لم يفعله ملك الروم لو سيطر عليها فقتله يعني ايه طبعا حس ان هو هذا في نوع من الاهانه ليه ف- فقتله يعني كان موضوع القتل عنده شيء بسيط جدا ما عندوش مانع يحرق مدينه كامله مسلمه العاصمه بتاعته لما حصل فيها نوع من ال- الت- الاضطرابات والثورات عليه ووصل في اخر عهده الى امر قبيح لم آه، يتشجع او يقدم عليه حاكم في تاريخ المسلمين بكاملهم وهو انه ادعى الالوهيه ادعى أن الله عز وجل حل فيه وخاطبه شعراؤه بهذه الصفة أنه إله من دون الله عز وجل ومن أشهر الأبيات التي قيلت له آه، شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار هكذا يخاطبون آه، الحاكم آه، بأمر الله وفضل يحكم المسلمين 25 سنة متصلة انتهت في سنة 411 من الهجرة يعني سنة 1021 من الميلاد ومات أو قتل وهو عنده 36 سنة يعني كل هذه الفظائع كان بيعملها في فترة شبابه هذه الفظائع كانت تطبق في أرض مصر وكانت تطبق في أرض فلسطين وكل بلاد العالم الإسلامي ولكن من أخطر القرارات التي أخذها آه، الحاكم بأمر الله والتي اشتهرت عنه وعمت بعد ذلك للأسف الشديد في تاريخ أوروبا وفي تاريخ المستشرقين والمستغربين هو أمره بهدم الكنائس والمعابد اليهودية واضطهاد اليهود والنصارى وطبعا آه، ده حصل بالفعل ان هو امر بهذه الاشياء وامر بان يعلق النصارى الصلبان في آه، اعناقهم ليعرفوا من المسلمين وامر ان يعلق اليهود علامات ايضا في اعناقهم وامر بهدم كنيسه القيامه المقدسه عند النصارى في القدس وامر بهدم عدد كبير من الكنائس وعدد كبير من النصارى اضطر الى الاسلام خوفا من القتل على يد الحاكم بامر الله وبذلك وضع بذور احقاد بين النصارى والمسلمين ما رايناها طوال حكم الدولة الأموية والعباسية والطولونية والإخشيدية وكل ده من أعمال هذا المجنون الحاكم بأمر الله ولينا وقفة مهمة جدا مع القصة ديت بنقول إن هذا الاضطهاد لم يكن منشأه أبدا دين أو عقيدة إسلامية بل على العكس عندنا منتهى التسامح كما رأينا في الحلقات السابقة مع النصارى بل نقول أن هذا الرجل كان كافرا وكان بعيدا كل البعد عن دين الإسلام ولا يرتبط المسلمون أبدا بما يقوم به آه، من أعمال وبنقول برضو أن هذا الاضطهاد لم يكن خاصا باليهود ولا النصارى ولكن عانى منه المسلمون السنة كذلك يعني كل المسلمين اللي كان- الذين كانوا على المذهب السني بأي مذهب من المذاهب ال- الأربعة المعروفة آه، عانوا نفس الاضطهاد من الحاكم بأمر الله اللي هو كان على المذهب الإسماعيلي تبع الدولة العبيدية وهذا السلوك يا إخواني سلوك الاضطهاد لليهود والنصارى لم يكن مقبولا من الشعب ولا من العلماء بل قامت بعد الثورات عليه بعد ذلك لأنه يقوم بهذه الاضطهادات وكان الثورات من المسلمين السنة الذين رأوا أن هذه الأعمال تخالف العهد العمرية وتخالف الاتفاقيات التي كانت بين المسلمين وبين النصارى وتخالف دين الإسلام أصلا ونتيجة هذه الثورات الكبيرة اضطر آه، الحاكم بأمر الله أن يرجع عن آه، اضطهاد اليهود والنصارى آه، في آه، دولته سواء في مصر أو في فلسطين بل وأمر أولئك الذين آه، أسلموا من النصارى أن يعودوا إلى نصرانيتهم لأنهم أسلموا آه، رغما عن أنوفهم كما آه، هو معروف أنا بقول أن الكلام ده فعلا حصل من الحاكم بامر الله لكن لا ينبغي ابدا ابدا للمؤرخين سواء كانوا من المسلمين او من غير المسلمين ان ياخذوا هذا قرينه على ان المسلمين يضطهدون غير المسلمين في بلاد الاسلام ده ما نعتبر- ما نعتبروش اصلا مسلم وزي ما قلنا الكارثه بتاعته كانت عامه على كل البلاد الاسلاميه بما فيها بلاد آه، السنه بعد ما قت ما قتل الحاكم آه، بامر الله تولى الحكم بعديه واحد اسمه الظاهر لاعزاز دين الله وقعد يحكم حوالي 16 سنه وبعدها تولى المستنصر بالله اللي قعد يحكم 60 سنه متصله والمستنصر بالله ده من اكبر حكام الدوله العبيديه و60 سنه من الحكم في داخل مصر انتهت سنه 487 آه، وطبعا ده بيوافق سنه آه، 1095 من الميلاد وحياة المستنصر بالله كلها ما تهمناش في شيء لكن في آخر حياته لما مات سنة 487 انقسمت آه، دولته إلى قسمين المستعلية والنزارية والكلام ده هيكون ليه تطبيقات معانا في قصة فلسطين وفي قصة العالم الإسلامي بصفة عامة طبعا الاحتلال العبيدي ليه مشاكل تانية كتير وفي نهايات الحكم العبيدي للدولة ال- الفلسطينية ق- قسم اللي هو الفلسطيني استمر 100 سنة والقسم المصري استمر 200 سنة حصلت بعض التطورات اللي غيرت من سير الأحداث في أرض فلسطين يا ترى إيه التغيرات اللي حصلت في أرض فلسطين وإيه التغيرات اللي حصلت في الدولة العبيدية وما هي النتائج التي عادت على العالم الإسلامي كله ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته